أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا هل مرت بك لحظة استشعرت فيها أن الموت كان منك قريبة يعني ما جاتش لحظة من اللحظات واحد سايق عربيته وحس ان هو ممكن العربية تتقلب منه او شاف قدامه حادث معين خاف او فعلا عانى في لحظة من اللحظات اصيب بمرض معين حس ان هو الموت قريب منه قوي اللحظة دي لما ربنا سبحانه وتعالى يكشف عنك هذا البلاء وتطلع تقول نجوت من الموت يمكن ناس كتير يكون مرت عليهم المعاني دي وكانت سبب في هدايتهم واحد قال لي قبل كده انه مرة واحدة اصيب بانخفاض شديد جدا في ضغط الدم وحاجات كده وحصل له مشكلة كبيرة وكان خلاص فعلا يرى الموت بعينيه في اللحظة دي حاسس انه روحه بتتسحب وخلاص ممكن يكون هيموت دلوقتي هتعمل ايه انت دلوقتي حاسس ان الموت خلاص بينك وبينه ثواني دقائق هتعرف تعمل ايه تصور كده مثلا انك تكون في طيارة ويكون في مشكلة في احد المحركات وهيحصل مشكلة كبيرة وممكن الطيارة هتقع دلوقتي الناس قاعدة بتصرخ ولا اله الا الله تبت يا رب تبت يا رب مش هعمل كده تاني خلاص صح هو كده وبعد كده خلاص ينتهي الموقف والحمد لله ربنا نجاني أصلا طول العمر كنت كويس مع ربنا هو ده ينسى الإنسان ويغفل ويبقى كل حاجة كأنها لم تكن أحد الشباب كان بيحكي بيقول ان هو كان في بيت متدين وربنا سبحانه وتعالى من عليه بأهل صالحين كان متفوق جدا في دراسته اتعرف على صحبة الصحبة كانت سيئة للأسف شوية بشوية لما جه موسم امتحانات بداوا يقولوا له انت محتاج تاخد حاجات تنبهك وبتاع فبداوا يدوا له شويه حبوب هو ما كانش عارف ايه اللي بياخده بدا يحس انها بالعكس بتفوقه بقى كويس قوي دخل الامتحانات تفوق جدا طلع من الاوائل بعد شويه الحبوب البيضاء بقت حبوب حمراء دخلنا في سكه ثانيه خالص شويه شويه طبعا عرف طريق الادمان في لحظه من اللحظات بيقول خرجت من سهره من السهرات وانا غايب تماما عن الوعي ركبت عربيتي ومره واحده ما حسيتش بالدنيا كلها لقيت نفسي في المستشفى رجل من الرجلين حصل فيهم كسر شديد وبعد كده عرفت ان انا دخلت بعربيتي تحت عربيه نقل الموقف ده حسسني ساعتها انا في اللحظه دي وانا وانا بفتح عينيا لقيت نفسي في العنايه المركزه ساعتها بدات احس ان انا فعلا هموت اول شيء فكرت فيه قلت لهم انا عايز اتوضى واصلي خلاص انا بموت بخلص بيقول بدات فعلا انا ما كنتش عارف افتكرت ان الواحد المفروض يعني ده هو باعتقاده انه يموت على شقه الايمن فقلت لهم انقلوني على شق اليمين علشان خاطر يعني لو مت يبقى كده وبدات اردد الشهاده بشكل مستمر يوم عدى وما متش جه اليوم اللي بعديه عملت نفس الحكايه بدات اقوم واصلي وبقيت اصلي صلوات كتيره قوي انا خلاص بخلص استمر الامر لمده 40 يوم وانا بموتش فالشاهد بيقول خرجت من المستشفى وانا الشخص اخر كان ده من لطف ربنا سبحانه وتعالى بيا بص جابه ازاي جابه بطريقه تانية خالص لو ده قعد وسمع درس جميل وقاعد بيتكلم في فضل الصلاه وان الواحد لازم يلتزم ولازم يبقى على طريق ربنا ولازم كذا وكذا كذا يطلع يسقف للكلام ويغمشي ولا كان حاجه حصلت انما جابه هو ده اللي يخليه يشتغل كتير قوي ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العباد عشان يستخرج منهم معاني العبوديه دي ما بتطلعش يا رب دي صافيه كده وخالصه وطالعه من جوه الا لما يحصل قرص للودان تبتدي انت بقى تشتغل ساعتها وتبتدي تلاقي نفسك الله اكبر واشتغلت وحاسس بالخطر لو اي حاجه لو واحد حاسس انه هيفقد ابنه احد الشباب كان بيحكي لي بيقول لي كده بيقول لي انا قاعد وكنا قاعدين فابني وقع في حمام السباحه اول بس ما شفت الموقف بالطريقه دي روحي اتسحبت مع ابني خلاص انا ابني ممكن في اللحظه دي يحصل له حاجه جريت وجريت بيه على المستشفى وعملت وسويت ويا رب استرنا ويا رب إيه ابني كذا ما كانش هيطلع يا رب دي خالص الا بالطريقه دي واحنا للاسف الشديد عندنا ده ان احنا لا نتعرف الى الله عز وجل في الرخاء لو كنا نتعرف الى الله عز وجل في الرخاء لعرفنا في الشده في موقف انا ما انساهوش في زلزال 92 اكثم اللي هو قعد 72 ساعه تحت الارض ده. انا فاكر الموقف ده كويس قوي انه طلع عملوا له ريبورتاج في التلفزيون وطلع يتكلم قال كلام واحد بقى كان يرى الموت بعينيه لمده ثلاث ايام تحت الانقاض وعمارته كانت في مدينه نصر بدا هو يتكلم عن المعاني اللي كان عايشها قاعد يذكر الناس بانه الدنيا خلاص الدنيا دي فانيه وما تسواش حاجه انا كنت عرفت يعني ايه يعني ايه حياه انا بدات في اللحظه دي كنت بناجي ربنا وكنت بكلمه وكنت بعمل كذا وكنت بسوي كذا هو ده المعنى يا جماعه اللي احنا عايزين نوصل له النهارده انه الم- الموقف ده يا جماعه هو ده عنوان درسنا النهارده كيف تنجو من الموت النجاه من سوء الخاتمه النجاه كيف تكون من سكرات الموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو كان يتصبب عرقا وكان ينام ما بين سحر ونحر السيدة عائشة ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات شوفوا بقى الحبيب صلى الله عليه وسلم لحظة انتزاع الروح دي من الجسد اللي هي هتبقى أشد من النشر بالمناشير عبد الله بن عمرو لما كان عمرو رضي الله عنه عمرو بن العاص على فراش الموت قال له يا أبتي أنت كنت تقول ألا رجل عاقل مفيش رجل عاقل يبصرني بكيفية خروج الروح من الجسد حال الموت هو كان سيدنا عمرو يقول كده على طول يقول ما فيش حد يا عاقل كده يقول لنا ايه اللي بيحصل ساعتها فقال يا ابتي ما تشعر الان وكان في السكرات قال اشعر شبه له الموضوع بالظبط كانه الروح دي حاجه كده محطوطه ومليانه شوك وبتطلع من كل عضو في الجسد بالشوك اللي فيها ده بينتزع انتزاعا كده هكذا تكون ومن خفف عليه في السكرات ففي ما بعده أخف لأنه العملية بتحصل إزاي؟ أنت عندك رصيد من السيئات لا ينبغي أن تلقى الله إلا بقلب سليم قال الله إلا من أتى الله بقلب سليم مش هينفع تخش الجنة إلا لو أنت سليم مفيش أي رصيد من السيئات كله كفر عندك حسنات ماحيات فماحت ده تليد بشوية حاجات مرض آه، أي شيء من الابتلاءات فخفف عنه لا لسه الرصيد كبير يحصل إيه بقى؟ يشدد عليك في السكرات فيبقى اللحظة دي لحظة مؤلمة وشديدة جدا عليك علشان خاطر الرصيد ده يخف لو قدر ان ده كمان ما شالش الرصيد بتاعك الرصيد لسه كتير قوي يبتدي بقى يخش في الاهوال التي بعدها ودي هتيجي معانا في دروسنا الجايه اول بقى من اهوال البرزخ اهوال البرزخ اللي هو اهوال القبر انه يحصل له شده في هذا حال بقى الحساب و- ومن ربك ما دينك وهكذا واما ان يصير القبر روضه من رياض الجنه او يصير حفره من حفر النار لو لسه في ذنوب معينه ما كفرت هيبتدي تكفر بعذاب القبر تكفر هكذا لسه في رصيد الرصيد مخلص يبتدي بقى يعاني من اهوال الحشر من اول موقف الموقف نفسه موقف الحشر الى ما بعده في موقف الحساب موقف الصراط موقف الميزان اهوال القيامه بشكل عام لو كل ده ولسه الرصيد ما خلص يبقى بقى عليه ما كتبه الله عليه والعياذ بالله اعاذنا الله واياكم من ورد النار الى ان يخلص هذا تماما شفتوا عمليه صعبه ازاي احنا عايزين نمسكها من الاول من الاول خالص كيف ننجو من اول مشهد من مشاهد الدار الاخره مشهد الموت قبلها عاده انه الناس بيبقى على حالتين اما انه بيموت فجاه مش كده واما انه يموت بالتدريج ان هو يحصل له يمرض مرض الموت يمكث فيه فتره وبعد كده يموت طب دي نعمل لها ايه ودي تعمل لها ايه من اعمال احنا قلنا احنا مش هنشرح الدار الاخيره احنا هنتكلم باعمال ازاي نخلص عشان نسعى يبقى تطبيقات عمليه اول حاجه فجاه الموت كيف تنجو منها عليك ان تكثر من هذا الدعاء الليل نهار اللهم اني اعوذ بك من فجاه نقمتك وجميع سخطك كان هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم ان ربنا سبحانه وتعالى لا يعجل لك بالنقمه ان ربنا يحفظك من هذا تاني حاجه ادعي كمان وقول الدعاء ده كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم كن لي ولا تكن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي وانصرني على من بغى علي ولا تنصر علي وامكر لي لانه ده هيكون جزاء اللي هيمكر اللي هيخادع سيمكر به فيبقى ايه بقى فجأة الموت ده النبي صلى الله عليه وسلم شبه حال المؤمن وحال الكافر والفاجر في الابتلاء شبه المؤمن ده بان هو كل شويه كده عامل زي شجره كل شويه تعصفه فتاخد منه شويه فده بيبتلى على طول عشان كده الراجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد عوقب كان يعرف واحده في الجاهليه فاول ما شافها فاصاب منها شيئا وهو ماشي كده راح طخ ضارب في الحيطه فشج اتفتحت راسه فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقطر دما قال إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا كويس خدتها خلصت هي بصة كده خلصت خدها في وشه على طول إنما التاني بقى تشبه بأنه إيه يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر ومرة واحدة يتقص ده اللي اسمه إيه استدراج كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الرجل ينعم الله عليه وهو مصر وهو مقيم على المعاصي فاعلم انما ذلك استدراج قال الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين انت بتعمل ايه انت بتمكر انت بتخادع انت بتتلون فيكون الجزاء من جنس العمل يخادعون الله وهو خاضعهم فيحصل ايه بقى تخدعه نفسه في امس الحاجه ساعه ما يبقى في اشد الحاجه الى ان نفسه في اللحظه دي تسنده تخونه فيجي له بقى المشاهد بتاعه سوء الخاتمه دي يتقال له بقى قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله يقول لهم انا سايب فلوس في الحته الفلانيه ما تنسوهاش امبارح كان واحد قايل لي النهارده هيعمل مش عارف ايه ما تنسوش الصفقه دي ما تعملوش كذا يا ابني قول لا اله الا الله ما سيبك من القصه دي كلها خلاص هو شغل قلبه بده عاش عليه ومات عليه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه شفتوا خطر ازاي خطر قوي قوي فيبقى الحل يا جماعة من فجأة الموت علشان خاطر ربنا لا يعاملنا بذلك نسأل الله تعالى جميعا ألا يفجأنا الموت ولا تفجأنا نقم الله عز وجل علشان نخلص من الموضوع ده علينا بالتضرع ده رقم واحد قلنا لكم دعائين اهو اللهم اني اعوذ بك من فجاه نقمتك وجميع سخطك الثاني اللهم كن لي ولا تكن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي وانصرني على من بغى علي تالي حاجه واهم حاجه ده الدعاء رقم اثنين علشان نخلص من فجاه الموت اياك والخداع اياك في معاملتك مع الله من التلون خليك مع ربنا صريح يبقى ليك لحظه صفا صدق لو انت مين بتعمل معاصي شكلها عامل ازاي بس لازم يبقى ليك لحظه كده بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى يا رب انا وحش ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي انا بني ادم انا خطاء انا لازم مش هبقى معصوم يعني وماليش حد غيرك فيا رب خد بايدي يا رب نجيني يا رب حبب الي الايمان وزينه في قلبي وكره الي الكفر والفسوق والعصيان مش عايز السكه دي يا رب بس نفسي بتغلبني فيا رب اعني على نفسي تبقى صريحه كده مش انت بتعمل الكلام ده لانك انت جات لك حاله نفسيه سيئه انت عايش وعاجبك حياتك قوي وانت عارف ان اللي انت بتعمله غلط وان انت ماشي غلط بس خلاص لسه كنا بنقولها دي واحاطت به خطيئته فما بقتش شايف فصعب قوي ان انت تاخد قرارات دلوقتي صعب قوي ان انت تضحي بحاجات كتير دلوقتي فنعمل ايه ها اديني اي حاجه تهدي ده اي حاجه اعمل ايه ادعي اصلي ركعتين قول لي حاجه كده بسرعه تخلي وغز الضمير ده يخف عني فيبقى مسكنات والمسكنات مش هتعمل حاجه بس انت ايه بقى راضي تماما بما يسخطه بتحب اللي بيكرهه فازاي انما التاني بقى بيعمل ايه انا م- انا حاسس ان انا ميال لده يا رب بس انا عايزك انا اريدك انا عايز سكتك اعمل ايه يا رب عشان اخلص من ده عيني على نفسي يا رب نفسي لسه بتجيبني هنا لسه بتحببني في السكة دي يا رب أروح السكة التانية خدني ليك يا رب أصلحني يا رب وما يملش مهما كانت ذنوبه أنا يعجبني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له الحديث في مسلم الإمام أحمد بن حسن أنه قيل له إن الرجل يسرق بالنهار أهو بيعمل ذنوب أهو ويقيم الليل بالليل انا عاجبني الراجل في ايه ان الراجل مش مستسلم مش بيعمل الذنوب يجي بالليل يقول لك انا بقيت منافق انا مش نافع انتوا لا لا لا خلاص ما هو يا دي يا دي لا هو برضه عايز ربنا لسه برضه السكه دي مش قادر يسيبها حبيبه سيده مولاه فيروح مشدود هنا تتقي، يروح برضه قايم مصلي والصبح لسه نفسه بتنازعه يسرق يعني مش بيعمل حتى ذنب كده ولا كده بس السرقه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن يعني ذنب قد كده فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم انه يسرق بالنهار ويقيم الليل بالليل قال ستنهاه ما تقول هيقعد كده هي ده الحل هو ده الروشته في كلمتين لا ما تملش ما تيأس يصلحه الله في ليله ما تفهمش ايه اللي هيحصل يبقى اياك علشان نخلص من فجأة الموت اياك والتلون لازم ليك لحظات صدق وصراحة وصفاء مع ربنا سبحانه وتعالى علشان عقابها صعب قوي ده اللي فيها حديث ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع بص عاملة ازاي الجنة اهي الجنة بينك وبينها ذراع كده 30 سنتي وهتخش الجنة يعني يا دوبك يلا ركعتين جنة مش ناقص الا كده حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها كده شكلها حاشا لله ده ظلم بقى ده الراجل كان كويس معاذ الله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما أمال إيه اللي حصل شكله قدام الناس ده أنت سيدنا الولي ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله حج وعمرة وصدقات وصلوات ويا الله أكبر الله أكبر ده خلاص ده الجنة بتتفتح أبوابها كلها ده الجنة مشتاقة إلى فلان الفلاني شكله كده لكن الواقع إيه؟ الواقع إن اللي جوه خراب اللي جوه بعيد تماما ده هو بس منظر فاللي بيحصل تخونه نفسه في الموقف ده فيفجأه الموت على أسوأ حال يبقى صاحبنا اللي كان متصور انه هيموت وهو ساجد هيموت وهو بيعمل عمره ولا حج هيموت وهو قاعد في قربه من القربات وطاعه من الطاعات يموت موته وحشه قوي يموت وهو متلبس بمعصيه ويتفضح تبقى مصيبه سودة هي دي فجاه الموت ادي رقم واحد يبقى خدنا فيها حاجتين كده دعاء وتضرع وصدق وصراحه في التعامل مع ربنا عشان لا يفجأنا الموت عندنا حاجة تانية الحالة التانية بقى اللي هو ايه اللي هو هيمرض مرض الموت وبعد كده يتبعه الموت طيب كلنا لا يتمنى انه ربنا سبحانه وتعالى يبتليه بالامراض المستعصيه والحاجات الصعبه قوي دي ما حدش منا يتمنى مثل ذلك تبقى حاجه خفيفه كده وماشي فيها حديث الاخر يتكتب بماء الذهب ايه بقى نفسك لا تبتلى بمثل هذه الابتلاءات روشته العلاج عملي زر هؤلاء المرضى وقل هذا الدعاء قال صلى الله عليه وسلم من راى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا اسمع بقى الكلمتين اللي ميه الذهب دول لم يصبه ذلك البلاء يعني اخد بعضي واطلع على معهد سرطان واخد بعضي اقعد الناس قدامي اورام وعندهم صعبين اروح قايم ومتصدق وجايب لهم حاجات وادخلت على قلبهم سرور وانا قبل ما ادخل اتمتم كده بالكلام بس عشان هم ما يسمعوش عشان ما يبقاش فيها حرج بالنسبه لهم تروح اول ما تشوفه كده اول ما عينك تقع عليه تروح قايل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا وتبتدي تدخل تعمل اداب عياده المرضى تدعي له وتدخل على قلب السرور وتأتنس بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وتتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اداب العياده من ان انت تدعو له سبع مرات اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك لا باس طهور ان شاء الله الحاجات دي جميل لم يصبه ذلك البلاء حلوه الروشته دي ادي حاجتين ده اللي يبقى ايه اللي هو قبل الموت المرض او الموت الفجاه تعالوا بقى نخش شويه لحظه الايه لحظه السكرات الخاتمة كيف تحسن خاتمتي وخاتمتك إن شاء الله تعالى أكيد العلماء ذكروا علامات لحسن الخاتمة وكذلك علامات لسوء الخاتمة علامات حسن الخاتمة بشكل عام إنه يبشر يعني تيجي في الآخر خالص تلاقيه بقى هادي وساكن وبيقول كلام جميل و... وبيذكر ربنا سبحانه وتعالى ماسك مصحف وقاعد بيقرأ آه، يعني عايش في جو إيماني جميل مبشر قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة بص بقى بيحصل التبشير إزاي الملائكة تنزل ألا تخافوا ما تخافش ما تخافش مش هيحصل حاجة دي حاجة بسيطة خالص ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة عشان كده بيضحك لما بيدخل عليه الملك ملك الموت ويبتدي الملائكة تأخذ روحه فيبص يلاقيهم جايين في صورة بهية وجميلة فأول ما يشوفهم وهم مبشرينه بالجنة أبشر بالجنة فيبتسم ويضحك فهذه من علامات حسن الخاتمة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه في هنا إشكالية العلماء بيجاوبوا عليها هو أنا بحب الموت مفيش حد مننا يحب الموت كلنا يكره الموت لأنه ما يعرفش إيه اللي بعده ما أصل هي لو كانت أنا ضامن الجنة يعني خلاص يبقى أيام معدودات وخلصنا لكن أنا وإنت مش عارفين بما يختم لنا وإحنا كويسين ولا إحنا مخادعين واحنا عايشين الدور والموضوع مش كده خالص فالخوف يبقى من هنا طب ازاي بقى والنبي قال صلى الله عليه وسلم من كره لقاء الله كره الله لقاءه قالوا يكره لقاء الله لشدة تعلقه بالدنيا مش بيكره لقاء الله لانه خايف انه يكون مفتون او كذا لا ده هو مش عايز السيره دي خالص عشان انت كده بتقول له الدنيا اللي هو مترف فيها ومنعم فيها وعايشها بالطول والعرض دي كلها هتسلب منه فيكره لقاء الله أما الآخر العبد الصالح فخلاص بقى أيام معدودات وعملنا رسالتنا والحمد لله اشتقنا بقى لربنا شيخ ابن عثيمين ساعة ما توفي قالوا له كان جاله كانسر فدخلوا عليه وقالوا له يعني على شأن المفترض انه يعملوا الناس حوالين العبد حال السكرات انه ابتدي يقول له كلام جميل وحلو وانت ان شاء الله تبقى كذا ويبشر ويدخل على قلب السرور عشان يلقى الله عز وجل وهو يحسن الظن بالله فقالوا لا ان شاء الله هتقوم منها والدكاتره بيقولوا ان انت ان شاء الله هتقوم وهتبقى كويس وبتاع قال لهم خلاص اشتقنا اليه خلاص بقى ادينا بقى الرساله كتير قوي كده بقى هي دي نفس موقف النبي صلى الله عليه وسلم ان هي عائشه بتقول وجدته يرفع سبابته ويشير ويقول بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى ايه اللي هيحصل النبي صلى الله عليه وسلم هي عارفه النبي قال ما من نبي الا ويخير النبي بيخير اي نبي يخير ها تموت دلوقتي تقبض دلوقتي ولا شويه دي ولا الرفيق قال بل الرفيق الاعلى كفايه بقى خلاص تعبت اشتاق لحبيبه جل في علاه كيف تتصور قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقد راى الله جل وعلا راه في المنام في حديث اختصام الملأ الاعلى قال رايت ربي في احسن صوره انا بحب حد قوي قوي وبعدين تديني مثلا يجمعني بيه لقاء واحد وبعد كده خلاص ابقى مشتاق له قوي نفسي اشوفه تاني عايز اروح له بقى عايز اسافر له خلاص هو ده فعشان كده اول ما خير قال بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى كفايه بقى عليكم كده فهو ده من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه يبقى اول حاجه ان هو يبقى مبشر ويبقى مقبل على الدار الاخره مش خايف مش ما تلاقيه بقى كده بتبان عليه ساعه الغسل تلاقي كان وشه والعياذ بالله بقى ده من سوء الخاتمه يعني اللي بيبقى شكله عابس قوي كده وشكله متضايق او ان هو تلاقيه مخضوض وشه باين عليه الخضه ده باين عليه خالص ان هو كانت ما بشر والعياذ بالله انما ده كان تلقته ملائكه العذاب من العلامات اللي تدل على حسن الخاتمه انه ينطق بالشهاده ده معروف عند الموت تديني عملي ايه انا قلت النهارده الدرس عملي تديني عملي ان ان لا اله الا الله دي في لسانك كل يوم ما تقلش عن 100 مره زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان العبد اذا قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره بيبقى ايه في حرز من الشيطان ويبقى كانه اعتق عشر رقاب وتتكتب له 100 حسنه وتمحى عنه 100 سيئه ولم ياتي احد بمثل ما جاء من العمل الصالح يعني الا رجل زاد يبقى لا اله الا الله على لسانك قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله فتلاقي نفسك انت وانت بسايق وبعدين لا قدر الله حاسس ان هيحصل بتفادي وبتعمل تلاقي نفسك بتقول لا اله الا الله اول كلمه طلعت هنا مش بقى ايه ده اخر كلمه هتطلع من لسانك في الموقف ده ايه لو انت راكب مع حد وهيحصل اي حاجه زي تصادم ولا كده ساعتها عملت ايه صرخت ولا طلعت ايه من لسانك هنا قلت لا اله الا الله ولا قلت حاجه تانية قلت الحقوني ولا صرخت ولا صوتت ولا قعدت تعمل ولا قعدت تفكر آه، هتكلم مين ولا تعمل ايه ايه اكتر واحد دلوقتي حالا افتكرته ربنا ولا اي حاجه تانية واللحظه دي وانت بتعاني اللحظه دي ايه اللي بيجي على على ذهنك عيالك وزوجتك واسرتك وشغلك ولا ربنا هو ده اللي في القلب يا جماعه يبقى عملي علشان تحسن خاتمتنا نكثر من شهاده التوحيد على اللسان قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الحاكم وصححه قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه من العلامات كذلك العلامة الثالثة أن يموت برشح الجبين قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح موت المؤمن بعرق الجبين إنه تلاقيه عرقان طالما كده دي دليل على حسن خاتمته وكتير بقى كده من السلف كان يجي يجي مثلا وهو على فراش الموت يجي ينادي اولاده يقول له جسني شوف كده عرقان انا ولا ولا مش عرقان لو عرقان يبقى ماشي الله المستعان يبقى حسن خاتمه ان شاء الله فموت المؤمن بعرق الجبين كده ثلاث حاجات انه يستبشر انه يحب لقاء الله اثنين انه ينطق بالشهاده عرق الجبين دي ثلاثه اربعه الموت ليله الجمعه او نهارها قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر لو مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ده دليل على حسن خاتمته قل لي أعمل لها إيه عملي تعمل لها عملي إنك تبقى منضبط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالذات في يوم الجمعة وليلة الجمعة تعمل إيه قال صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة وذكر أن صلاة العباد عليه معروضة عارف اللي بيحصل بيطلع كده واحد ملك بيبقى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويروح قايل له محمد صلى عليك دلوقتي محمد فلان أحمد ابن فلان كذا علي ابن كذا صلى عليك الآن يذكر باسمك واسم أبيك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السلام وانت متصور انت بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم كده يعني يدعي لك ان ربنا يسلم لك حالك عليك السلام يبقى امرك هيبقى عامل ازاي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فانت تصلي عليه صلى الله عليه وسلم تكثر من الصلاه عليه دي تبقى احد الحاجات اللي احنا نتواصى بيها ناخد الهدي ده طبعا عارفين بقى الباقي قراءه سوره الكهف انك تبكر ليوم الجمعه وتغتسل لها قبل الصلاه تتحرى ساعه الاجابه علشان لو احنا يمكن امتثلنا لهذه الاداب يمكن يكون جايزتها ان حد مننا يبقى ربنا من عليه بالموت ليله الجمعه او يوم الجمعه فيكون ده سبب انه على الاقل يصلي عليه عشرات بل مئات بل الاف من الموحدين يشفعون له. دي العلامه الرابعه الموت ليله الجمعه او نهارها. العلامه الخامسه الاستشهاد. والشهاده هنا يا جماعه انواع. اول شهاده المعروفه اللي هي في ساحات القتال. الذي مات غازيا في سبيل الله او مات بمرض الطاعون المرض الطاعون قالوا أدواء البطن بشكل عام لأن في حديث أو بداء البطن كالاستسقاء وغيره المبطون اللي جاله أي حاجة من الأمراض المتعلقة ببطنه يكون هذا السبب إن شاء الله تعالى في حسن خاتمته أو الموت غرقا بس الموت غرقا في سبيل الله مش الموت غرقا في مارينا يعني مش- أو الموت غرقا آه هكذا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صاحب الهدم قال المطعون اللي جاله طاعون أو المبطون اللي عنده داء البطن أو الغرق وصاحب الهدم ده بقى الايه وقعت عمارة بيه حصل انه كان في مكان معين واتهد عليه البناء اللي كان هو متواجد فيه وبرضه وهو على طاعة الوقت العمارة وقعت وده كان قاعد قدام الفيديو كليب قاعد بيتفرج على فلانة يبقى راح فين ده والتاني كان على طاعة والتالت ما كانش بيعمل حاجة قوي بس يعني أقرب إلى الله منه إلى المعصية يبقى إن شاء الله يكون ده سبب في حسن خاتمته وصاحب الهدم كل هؤلاء أعدهم النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء والحديث في الصحيحين في بقى حالة خاصة بالنساء وهو الموت حال النفاس بسبب ولدها أو وهي حامل لو ماتت وهي حامل أو ماتت حال الولادة أو ماتت حال النفاس كل هذا من علامات حسن الخاتمة قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح المرأة يقتلها ولدها جمع شهادة يقتلها ولدها جمع يعني وهي حامل ده شهادة أو يجرها ولدها بسرره إلى الجنة إيه بقى السرر ده اللي هو الحبل السري حبل المشيمة فكأنها كده حالة الولادة تبقى يجرها ياخدها ابنها كده بالحبل ده يدخلها الجنة فدي من علامات حسن الخاتمة كذلك منها أيضا الموت بالحرق يبقى لو ابتلي والعياذ بالله تعالى بحريق أو غير هذا هذا أيضا من الأسباب لحسن خاتمته أو الموت بداء السل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه شهادة أو من قتل دون عرضه أو دون ماله أو دون دمه واحد بيدافع عن نفسه بيدافع عن عرضه واحد دخلوا يغتصبوا أرضه أو يغتصبوا مكان عنده فحام عليهم فقتلوه يبقى ده من علامات حسن خاتمته إن شاء الله تعالى كذلك من علامات حسن الخاتمة أن يموت ودي بقى اللي تفتح الموضوع كله أنه يموت على عمل صالح ايه العمل الصالح اللي ربنا هيوفقه اليه دي علامه على انه عبد موفق وعبد مرضي عنه عند الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بعبد خيرا عسله قيل وما عسله حط عليه عسل يعني قيل وما عسله قال يوفق له عمل صالح بين يدي اجله فيقبضه عليه يموت على عمل صالح تلاقيه مشي مشي مشي كده كان عادي خالص ومره واحده في آخر عمره ما شاء الله آخر شهر شهرين ثلاثة آخر سنة كان حاجة تانية خالص احنا حكينا قبل كده انه احد الناس مات وهو ساجد وحملنا عليه محاضرة مات وهو ساجد الراجل مات وهو ساجد مات عنده 58 سنة كان بيعمل ايه راجل طيب عادي ومحافظ على صلواته وحاجته بس في الاخر خالص فتح اخر اربع شهور حفظ خمس اجزاء بقى ما شاء الله بيصلي بالناس يؤذن ويصلي الجماعه بهم هو اللي بيأمهم في الصلوات صدقات ما شاء الله لا قوه الا بالله احواله كلها بقت في زياده قوي محافظه على قيام الليل فربنا سبحانه وتعالى من عليه بموتة ما فيش بعدها مات وهو ساجد ليله الجمعه صلاه العشاء كان بيصلي بهم امام في الركعه الثانيه وهو ساجد قام يقول الله أكبر عشان يقعد للتشهد ما كملهاش ومات وهو على هذا الحال ده مين ده بقى انا غسلته بايديا وقلت لكم غسلته بايديا وما شاء الله لا قوه الا بالله كان بيضحك انا شفته بعينيا يعني ساعه ما خدناه علشان نحطه على المغسله ونبتدي نغسله وبتاع ما شاء الله لا قوه الا بالله مش بيبتسم في كده تلاقيه هادي كده وجميل ده فاتحها على الاخر يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انت عايزه يبقى عامل ازاي ده يقول لي العماره كان فيها واحده انتقبت في اول اول ما شافت بس الموقف اول ما سمعت عنه المسجد بقى بيصلوا فيه زي صلاه الجمعه كل الصلوات قالوا ده مسجد مبارك بقى ده ده, ده كده يبقى في حاجه ثانيه الله المستعان هذه من علامات حسن الخاتمه كذلك ان يموت ان يوفق لعمل صالح طب نعمل ايه بقى احنا خدنا شويه اعمال اهو واحنا ماشيين ان احنا نكثر من الذكر من نكثر من لا اله الا الله نحافظ على اعمال الجمعه ان احنا نبقى بشكل عام نسعى في طاعات علشان يبقى دايما ربنا سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم هيحفظها لك في اليوم ده في اللحظه دي انت امس الحاجه العمل صالح دلوقتي فالعمل ده يحفظ ليك تقول لي ايه دي بقى في الروشته تقول لي ان انت محتاج عمل فذ عمل كبير متميز يعني عمل مش زي كل الناس ما تقفليش على خمس صلوات تصليهم في جماعات وتبقى ربنا فتح عليك او ان انت بتقرا لي كل يوم مثلا جزء من القران او بتحافظ على اذكار الصباح والمساء جميل الاستقامه يا رب بس تبقى ماشيين على دول كويس قوي بس انا عايزك تروح عامل حاجه كده مميزه محدش عملها ومحدش يتصور ان انت تعملها تيجي تتصدق بصدقه عمرك ما كان حد يتخيل ان انت تعمل العمل ده عمل سر ومحدش يطلع عليه ومحدش يعرفه لا اهلك لا مراتك لا اولادك ولا اي حد ولا اخواتك انت تروح عامل العمل ده كده خفيه او تتقرب لربنا بعمل بر اخر انت تبقى مشارك تبقى خفي في حاجه كده محدش عارفك فيها عشان يبقى عمل سر قال صلى الله عليه وسلم من استطاع ان يكون له خبء من عمل صالح فليفعل انه يبقى اي عمل بيسموه خبيئه يعني سر محدش يعرفه خالص هو ده اللي تلقى الله عز وجل فيه انما سيبك من الاعمال الايه الظاهره قوي قدام الناس لان الله اعلم بقى بصفائها وانها تكون خالصه لله سبحانه وتعالى عايزين العمل ده كل واحد يفكر بينه وبين نفسه ده هيتصدق ده هيفكر ان هو يعمل هيعين حد باي اعانه معينه مش برضه فلوس ممكن يساعده باي مساعده معينه ده هيشارك في عمل من اعمال البر وهيبقى مشارك فيها من غير ما يبقى برضه معروف هيعمل حاجه مختلفه صاحبنا ده الراجل اللي مات هكذا وهو ساجد بسال ابنه قال لي انا رحت انا اتجوزت فما كنتش عارف والدي بيعمل ايه ف- فبت عنده كام يوم كده بصيت لقيته بيصحى الساعه 2 بالليل يخش الحمام ويخرج شكيت ان هو ابتلي باي مرض ولا حاجه يكون عنده مشاكل فبصيت لقيت ان هو بيتهجد بقاله سنين وانا مش عارف بيقوم الساعه 2 بالليل يقوم محدش عارف اي حاجه يقوم يتوضى ويصلي ركعتين وما شاء الله لا قوه الا بالله حاجه كده حاجه كده ايه يبقى انت عاملها خاصه حاجه مميزه عشان يختم لك بمثل هذا عشان ربنا سبحانه وتعالى شكور فهيشكرك على طاعتك دي فهيوفقك للعمل الصالح بين يدي اجلك بشكل عام لو عايزين نحط اسباب لحسن الخاتمه نقولها كده رقم واحد قلنا التوحيد لا اله الا الله التوحيد ده يتحقق في حياتك بشكل عام والتوحيد لما تيجي هنا يبقى هو ربنا رقم واحد في الحياه تتعمل لها ايه دي برضه انك يبقى قدامك الطريقين الله الله هنا وهنا نفسك لو خدت قرارات كتير انا عارف ان نفسك هتنزع كتير قوي في الاتجاه ده هتيجي وتهمل الجانب الايماني وتروح في شق شهوات النفس لكن خلينا ناخد قرارات تؤثر فيها ربنا على نفسك فاهمني يعني في مواقف مواقف كده سفيان رؤي بعدما توفي في المنام فقيل له ما فعل الله بك قال أدخلني الجنة تدري ماذا حدث بيقول لهم عارفين اللي حصل أنا دخلت الجنة أول ما دخلت الجنة هتف هاتف سفيان بن سعيد قلت نعم قال هل تذكر يوما آثرت الله فيه على هواك قال إيه يوه كتير أوي أوي ما تعدش فقيل تذكر يوما قال نعم يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا فنثر علي من نثار الجنة عارف العروسة لما يروحوا عاملين عليها ورد كده هو كده زف في الجنة عشان آثر الله على هواه إنه في اللحظة دي نفسك بتشدك وتقول لك اعمل المعصية دي والناحية التانية وبقت هنا 80% و20% هنا وتروح انت واقف في موقف راجل تقول والله ما كنت عامل كذا هي دي آثر الله على هواه مفهوم؟ يبقى عشان نحقق التوحيد يبقى بالمعاني دي التقوى ان انا هراقب ربنا في الخلوات هيخلو بيا الدار هيخلو بيا المكتب هيخلو بيا المكان المهم هبقى قاعد مفيش دلوقتي حد شايفني غير رب العالمين استطيع دلوقتي ان انا اعمل اللي انا عايزه من المعاصي والذنوب وزي ما حدش مطلع عليا لكن في اللحظه دي جوايا حاجه بتقول ان الله ناظر الي ان الله مطلع علي لا يكن الله اهون الناظرين اليك عيب فاعمل في الموقف ده كده يبقى براقب ربنا طالما كده يبقى ده جوايا تقوى يبقى مراقبة الله في الخلوات بشكل تاني من الأعمال تجديد التوبة إن أنا تواب مش ربنا التواب صح؟ العبد المفروض يبقى علشان يبقى قريب من ربه يبقى متصف ببعض صفاته بالذات صفات الجمال يعني فهو عفو وانت كمان تعفو تعفو يعفو عنك هو رحيم وانت كمان عندك رحمة ارحم ترحم هو تواب يتوب على العباد وانت كمان تواب تكثر التوبة إليه منيب إليه دي تقول لي إيه؟ تقول لي كثرة الاستغفار من أحد الحاجات الأساسية اللي تحسن خاتمتي إن أنا أكثر من الاستغفار قال صلى الله عليه وسلم طوبى عارف طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام تجري من أولها لغاية آخرها 100 سنة علشان تجيب من أولها لآخرها طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وقال صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر له ذنبه ولو فر من الزحف ولو عمل كبيره من الكبائر بالاستغفار انه لا ما, ما ما ذكرش فيها عدد يقولها بس ويكثر منها استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر له ذنبه ولو فر من الزحف يبقى الاستغفار بشكل عام سبب اساسي لحسن الخاتمه منها كذلك ودي جميله قوي بقى حسن الظن بالله انا يا رب ما استاهلش انا استاهل ضرب النعال انا مقصر انا عارف انا ايه كويس ما هي دي أبوء لك بذنبي بس أنت يعني إذا كان عليا فأنا ما استاهلش أي رحمة من رحماتك بس أنت كريم هو أنا مش هأعامل على على صفتي وعلى أحوالي أنا هتعامل وفق صفاتك أنت وأنت كريم ورحيم وحليم وغفور وتواب وشكور وحميد وودود فأنا أحسن الظن فيك وعلامة حسن الظن حسن العمل أحسن بتتفهم حاجة تانية تانية اسمها غرور اللي لك لا تمام ما تخافش كله داخل الجنة إن شاء الله بس هي العملية مراحل يعني أنت هتخش الأول بعد شوية إحنا هنقعد ورا شوية لغاية ما نيجي يعني في ناس في الترس وفي ناس في القدام يعني لا مش كده العملية لازم تبقى مصدقة بأعمال فلازم الموضوع يبقى مصدق بأعمال إذا أحسنت الظن ستحسن العمل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء أنا عايزك تقرأ كل تصرفاته معاك بحسن الظن ابتلاك ما تجيش تقعد تقول لي بقى بيعمل فيا كده ليه تقول مدخر لي الخير أكيد قدره لن يأتي إلا بخير هي شكلها كده صعب ضاقت لكن هيأتي من بعدها يسر بص النبي لما ربنا قال له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك بص قال إيه ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر اشمعنى جاب العسر بعد رفع الذكر كأنه بيقول أهو العسر ده هيكون سبب في إن أنا هيسر عليك يسرين اليسرين دول هيكونوا سبب في إن أنت تبقى إيه ورفعنا لك ذكرك وصلت يبقى آه كده إنه دايما تقراها بقدره سبحانه وتعالى لا يأتي إلا بخير منعه عطاء وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون دول اللي يمكروا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يمكر فيمكر به بدا لهم ما كانش يحتسب ربنا عليه ويحسبون انهم مهتدون ده هو ماشي غلط وعارف انه غلط ما احنا لسه بنقول وهديناه النجدين السكه واضحه وبعد شويه دخل في السكه الغلط وكان في الاول بيقول انا ماشي غلط بعد شويه ما هي صح وليه لا ما ناس كثيره عليها وناس بتعمل كده هو انا اللي بتاع يا ابني انت عارف ان ده مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم وده مخالف لكذا لا مش شرط ده فلان بيقول وده ف... ويمشي بقى ويعيش هنا بقى يحاسب بذلك من الاول خالص كذب وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسب يبقى حسن الظن يا جماعه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى من الاسباب من الاسباب ايضا كل كده احنا خدنا بتاع 10 ذكر الموت كثره ذكر الموت قال صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هادم اللذات انا عايزه يا جماعه لما يذكر يذكر بشكل ايجابي انا دايما لما نيجي لسيره الموت يو هو الدرس هيتكلم عن الموت انت هتنغص علينا عيشتنا ليه يعني لا يذكر بشكل ايجابي انه يترتب عليه ما يلي ذكر الموت عندك ذكر لما بعده وبعده عندك لقاء الحبيب هي دي يعني انت بتقول الموت ليس بيني وبين الله الا هذه القنطره هو الكوبري ده اللي هو الموت فيوصلني ربنا فخده بالمعنى ده وانت بتتشربه بقلب محب وفي نفس الوقت انه يقطع عليك حبال الدنيا اللي شداك بعيدا عنه ما هي لازم تبقى كده والا الدنيا هتتفتح عليك ولو فتحت عليك هتحيط بيك مش هتقدر تطلع منها هتغرق فيها هتغرق في بحلها وحل الدنيا فذكرها يقصر املك يقصر املك يخليك عايز تشتغل ودلوقتي انت حاسس كده لما تروح تبص على واحد في سكرات الموت وتبص عليه وتقول طب ما هو ده ممكن بص تلاقي واحد شاب عنده 20 سنه تروح تدفنه ايه ده وانا ايه الاخبار طب ما انا راخر فتلاقي نفسك ترجع اليوم ده وانت لسه مشيع الجنازه دي ترجع تصلي وتعمل وتبتدي تظبط ويمكن تقعد تتاسف وتبكي ومن خشيه الله سبحانه وتعالى يخش معاني ايمانيه جميله قوي في قلبك مش بقى اللي هي طول الوقت موت يعني نار وقبر وعذاب لا ما تتقريش كده تتقري بالمعنى ده انه يقصر عليك ان انت تبعد شويه تبتدي تقول مالي والدنيا يا عم دنيا ايه بقى دنيا ايه اللي انت شاغل قلبك بيها ده كله بيروح هي دي اخرتها كتير قوي يقول الكلمه دي يقف ويشوف واحد مثلا وهو بيدفنه ولا حاجه يقول لك هي دي اخرتها ايه ده بجد الكلام اللي بيتقال بقى راي العين بقى خلاص اللي احنا قاعدين نقول له خلاص ده هي متر في متر بقى شافه بعينيه ده لو ربنا سبحانه وتعالى نزل الرحمه في الوقت ده ففاء فذكر الموت وقصر الامل قال المعتصم عند موته لو علمت ان عمري قصير هكذا ما فعلت ده انا لو كنت عارف انها كلها على بعضها كام سنه وبعديها بقى يا جنة يا نار ما كنتش تجاسرت على ان انا اعمل اي ذنب ولا ان انا كانت نفسي تطوعني ان انا اقع في هذه المخالفات الخوف من اسباب سوء الخاتمة احد الاسباب للنجاة من هذا الموقف يعني يبقى مصر على المعاصي تسوف التوبة حب الدنيا بشكل عام ده احد الاسباب أحد الأسباب كذلك للنجاة من هذا الموقف خدنا الروجيتا دي فهمنا المفروض نعمل إيه عايزين النهاردة نطلع بواجبات عملية خلال هذا الأسبوع هأوصيكم وأوصي نفسي نعمل ما يلي احنا خدنا في الثانية الكلام كذا حاجة أول حاجة عايزين خلال هذا الأسبوع زيارة المستشفى احنا المفروض نعملها يا شباب نعملها مرة كل شهر على الأقل تاخد بعضك وتروحوا خمسة كده وتعمل البرنامج ده أول حاجة تحتسب بس النوايا دي وانت رايح علشان خاطر العمل يبقى عمل ضخم النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا في الصباح صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي ومن عاد مريضا في المساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح اليوم ده انت رايح تقول ايه عايز اشحن بقى البطارية كده ويعني أنهل من فيض رحمة ربي قال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا خاض في رحمة الله خاض يعني دخل في بحر رحمة ربنا واخد بالك خاض دي دخل كده ايه بيعبي فإن جلس عنده اغتمس فيها هتطلع برحمات يعني كتير قوي كتير جدا الموقف ده الواحد يحسه كده تخش تلاقي نفسك اخرج اقول والله ولا بختمتين ثلاثه قران العشر دقايق دول ان انت تخش على الراجل تلاقيه قاعد بيعيط تلاقيه قاعد متضايق تخش عليه ت- تقول له كلمتين حلوين وتبتدي ترد قلبه على ربنا وتقول له يلا معايا تقول معانا كده رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وترد تخليه ينطق بالكلام ده وفي نفس الوقت تبتدي تقول له ي- شويه الاذكار المفروض يقولها يعني اعوذ بالله مما اجد واحاذر اعوذ بالله مما اجد واحاذر وساعات كتير انا اخش جنبه وابتدي اقول له قول رضيت بالله ربا هو مش وارد بس عشان خاطر ارد قلبه على ربنا يعني عشان ما يبقاش متسخط وارد برضه في احاديث ثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يقول الكلمتين دول هقولهم لكم بسرعه اللي يقولهم فمات من يومه او من اسبوعه او من شهره دخل الجنه انه يبتدي يتقال له ايه يتقال له قول لا اله الا الله والله اكبر بعدين تعيدها تاني لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بعدين تجيبها له تالت لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يقولها كده ثلاث اربع مرات تقولهم له يقولهم يعني تقطعهم له بالشكل ده كده اللي يقول الذكر ده توحيد بهذه الطريقه يبقى ان شاء الله يكون سبب في ان هو يبقى انت ساعدته في دخول الجنه فربك شكور فيكون ده سبب ان شاء الله ان انت تدخل انت الجنه ماشي يا شباب يبقى زيارة خلال هذا الأسبوع لمستشفى من المستشفيات تعود فيها مريض وتتأدب فيها بالأداب الخاصة بعيادة المريض إن أنت تحتسب إن دي فيها خوض في رحمة الله سبحانه وتعالى إن إحنا زي ما قلنا بقى هنقول الذكر عشان لا يصيبنا هذا البلاء وربنا سبحانه وتعالى يعافينا ويعافيكم نسأل الله تعالى العافية نفس الوقت إنه يكون فيها موعظة للقلوب ان انت تشوف مبتلى كده فتحمد ربنا سبحانه وتعالى فتحس بالنعمه ونعمه ربنا عليك قد ايه ماشي ده اول واجب عملي عايزين نعمله عايزين بقى تاني حاجه الاذكار اللي احنا قلناها في ثنايا الكلام عايزين نثبت نثبت على الاسبوع ده اللي هي لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير نقولها 100 مره كل يوم مفيش تاخد على نفسك عهد دلوقتي انه خلال الاسبوع ده مفيش يوم يعدي عليك من غير ما تبقى عملت هذا هذا الورد ماشي أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله فأصلح لنا شأننا كله فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تردنا لا تردنا عن بابك مطرودين ولا صفرا خائبين وارض عنا اجمعين وارض عنا اجمعين وارض عنا اجمعين افد بالخير علينا افد بالخير علينا افد بالخير علينا اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم ارحمنا برحمه من عندك تغنينا بها عن رحمه من سواك تغنينا بها عن رحمه من سواك اللهم هذه ايدينا قد رفعناها اليك وهي ملوثه بالخطايا والذنوب والمعاصي وليس لنا رب سواك يعفو وليس لنا رب سواك يغفر وليس لنا رب سواك يتوب علينا فاللهم اغفر وارحم فاللهم اغفر وارحم فاللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الاعز الاكرم اللهم قد قست منا القلوب وانت علام الغيوب فطهر اللهم قلوبنا واجعلنا مقبلين على طاعتك راضين بقضائك محبين لك اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين تقبل توبتنا تقبل توبتنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا واسلل اللهم سخائم صدورنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق من بعده معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما اللهم اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم اغفر لنا وارحمنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم